السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطعوا هذه المنتجات كل يوم عمالين بنقول لازم نقاطع المنتج ده لأنه منتج خطير وفعلا كل المنتجات اللي ذكرناها واللي ما ذكرناهاش والله ياما منتجات كتيرة محتاجين نقاطعها عشان نرجع الحب مرة تانية لبيوتنا ومجتمعاتنا عشان نرجع مرة تانية نبني بلدنا ونخدم ديننا عشان نرجع تاني مرة تانية نقرب أكتر وأكتر وربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين حقيقة منتج للادي منتج خطير جدا جدا ياما كان سبب بكل أسف في هدم بيوت وتخريب بيوت ومجتمعات وياما كان سبب في تلويث سمعة ناس سمعة ناس شرفاء أفاضل لكن يعني بكل أسف انتشر هذا المنتج في مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله المنتج اللي عايزين نقطعه الليلة دي بجد هو ترويج الإشاعات حقيقة مصيبة كبيرة جدا بسبب الفراغ النفسي وإهمال التربية وضعف الوازع الديني أصبح بعض المجتمعات مرتع وخيم لترويج الإشاعات ومصيبة الإشاعات إنها زي ما قلت لك ياما هدمت بيوت لكن المولى عز وجل من رحمته وربنا سبحانه وتعالى الله رحيم ولطيف بعباده سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه إن ربنا شرع على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بعض القواعد الأخلاقية والأصول التربوية اللي تكون سبب في حفظ المجتمعات من ترويج الإشاعات ومن انتشار الإشاعات كان من ضمن وكان من على رأس هذه القواعد الأخلاقية قاعدة التثبت من الخبر قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين مشكلة المشاكل يا جماعة ان احنا عايشين في كارثه وانا مسميها كارثه لان هي فعلا كارثه كارثه اسمها وكاله انباء يقولون حدثني من اثق به يقول لك فلان ده اخ ثقه والله وفلانه دي اخت نحسبها على خير ولا نزكي على الله احدا ايه اللي حصل الاخ فلان قال كذا والاخت فلانه قالت كذا وقالوا ده فلان عمل وفلان سوى وفلان وفلان وفلانه وبدأوا يجيبوا في سيرة الناس وبدأوا ينشروا إشاعات واللي يخش على النت يوم ضارب إشاعة ودخلها على كم ميل والناس عمالة عياذا بالله تنشر هذه الإشاعات بكل أسف ياما بيوت اتهدمت وياما بيوت اتخربت بسبب نشر الإشاعات على النت وفي التليفونات وعلى المسجات ومن خلال الجرائد والمجلات ومن خلال الفضائيات إشاعات إشاعات إشاعات ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين زي ما قلت لكم الإشاعات كانت سبب في تخريب بيوت كتير من الناس الإشاعة في حد ذاتها يا جماعة يمكن تتولد ميتة لكن بيكتب لها الحياة أو تبعث فيها أنفاس الحياة على أيدي المروجين الإشاعة نفسها ممكن تكون ميتة إشاعة ملهاش أي لازمة ولا لها قيمة لكن فلان ياخدها ويتبناها ويروج وفلان ياخدها ويتبناها ويروج فتنتشر الإشاعة مع إن هي أصلا ما كانتش أصلا ولا لها لازمة ولا لها أي قيمة فتتلوث سمعة النساء والرجال والمجتمعات بسبب نشر تلك الإشاعات يا ترى الإشاعات ديت دي حاجة جديدة ولا كانت موجودة زمان دي موجودة بقدم الزمان والمكان من, أم من أيام الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم خد بالك سيدنا نوح عليه السلام طلعوا إشاعة عليه أنه يريد أن يتفضل عليكم ده عايز يتزعم ويتأمر ويعني ويبقى هو الأمير بتاعكم والزعيم بتاعكم طلعت إشاعة طلعت إشاعة على سيدنا موسى عليه السلام أنه ساحر وطلعت عليه إشاعة أنه بيتآمر على نظام الحكم وطلعت عليه إشاعة أنه آدر يعني به عيب خلقي في جسدي وكان بني إسرائيل كانوا بيغتسلوا عراه كان في شرعهم عادي يغتسل عراه لكن سيدنا موسى كان حييا فكان بيغتسل في مكان فأخذ الحجر ثوبه وجرى به وإذا موسى عليه السلام يجري أمام الناس فرآه الناس عاريا فعلموا أنه ليس به عيب وإنما هي كانت مجرد إشاعة سيدنا يوسف عليه السلام الذي تعرضت له امرأة العزيز وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه واخد بالك ورغم ذلك وكان الموضوع يعني مقفول ما فيش حد يعرف حاجة خالص سوى يوسف عليه السلام وامرأة العزيز وزوج امرأة العزيز اللي هو عزيز مصر واخد بالك والشاهد الذي جاء اللي هو كان قريب امرأة العزيز ويقدر ربنا سبحانه وتعالى مع ان الرجل قال ليوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وخلاص بنقفل على الموضوع ورغم ذلك انتشرت الاشاعات من خلال الخدم اللي موجودين في القصر ابتدوا يسربوا الاخبار والانباء ويعرفوا المجتمع كله ان امرأة العزيز تعرضت ليوسف عليه السلام حتى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا وحبيبنا لم يسلم من تلك الإشاعات تخيل قيل عن النبي أنه ساحر وشاعر وكاهن وقيل أنه مجنون وق- واتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه تخيل الإشاعات دي قد يح... قد تح... يعني بالله قد تحمل قذف المحصنات امرأة شريفة طاهرة ورغم ذلك تتهم وتقذف عياذا بالله بالزنا زي ما حصل لأمنا عائشة التي تلك الزهرة النقية التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك اتهمت بالزنا في حادثة الإفك لما عادت مع صفوان بن معطل السلمي وانتم عارفين طبعا القصة فلما راها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال زوجة نبيكم مع رجل آخر والله ما سلمت منه ولا سلم منها وتم ترويج هذه الإشاعة كلمة خرجت من رجل منافق رأس المنافقين وانتشرت الإشاعة حتى سادت المجتمع كله عياذا بالله ويقدر ربنا فتنة وابتلاء إن الوحي يتأخر شهرا كاملا وده كان أكبر دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو كان النبي هو اللي بيقول الوحي من عنده كان تاني يوم دي أمنا عائشة دي حبيبته دي أحب الناس إلى قلبي كما ثبت في صحيح مسلم حينما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله قال عائشة خد بالك فلو كان النبي بيكتب الوحي من عنده كان كتب براءة عائشة وقال لهم تاني يوم خلاص نزلت البراءة بتاعت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من نفسه إنما هو وحي يتلقاه من الله عن طريق جبريل عليه السلام يتأخر الوحي شهرا كاملا وعبد الله بن ابن أبي بن أبي بن سلول لم يرد عائشة فقط بل أراد تدمير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عايز يقول مش هو ده نبيكم الذي يوحى إليه من السماء كان كان قادر ربه لو كان هو فعلا بيوحى إليه من السماء كان قادر ربه أن يحمي زوجته من أن هي تفعل مثل هذا ورغم ذلك أنها فعلت وفعلت وبدأ يشيع يشيع هذه الإشاعة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قال جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين كان من ضمن القصص الجميلة جدا لرد الإشاعات لما جلس أبو أيوب الأنصاري مع زوجته اللي هي أم أيوب جاء فقاعدين بيتكلموا مع بعض فأم أيوب بتتكلم مع أبا أيوب بتقول له يا أبا أيوب لو كنت أنت مكان صفوان بن المعطر السلمي أكنت تفعل مثل هذا بأمنا عائشة؟ قال لا والله قالت فوالله إلى صفوان بن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب خد بالك كان عايزة تقول له إذا كنت أنت مش هتعمل أمال صفوان إزاي هيعمل ده راجل من خيرة الناس وإذا بأبا أيوب يقول لها وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي ما اتهمت به قالت لا والله قال فعائشة خير منك فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين تكلموا وبدأ يخوض في عرض أمنا عائشة والمولى عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لو ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يا ريت لما يجي حد يقول لنا إشاعة وبدل ما ننقلها نقول سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يا ريت نقول كده ونتذكر قول المولى عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مجرد ما تنشر الإشاعة في أي مكان أنت كده بتنشر الفواحش في المجتمع لما تيجي تعرف حتى ان امرأة عياذا بالله فعلت الفاحشة مجرد نشر الخبر دوت على النت او على الفضائيات او على جريدة ولذلك كان من اكبر الجرائم ان يبقى في جريدة للحوادث مخصوص او يبقى في فرع او صفحة في كل جريدة في الحوادث لان انت كده بتعرف الناس يعني تقنيات الجريمة الحديثة وبتعرف الناس اسباب الجريمة وطرق الجريمة وبتسهل لهم الجريمة وبتقرب لهم المسألة ديت وبتخليهم يطلعوا على عورات ما ينبغي لهم ان يطلعوا عليها فبتشيع تشيع الفاحشة يقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أخوي وحبيبي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم لم يسلم من الإشاعات وهناك بكل أسف بكل أسف في زماننا ده يعني احنا بنتكلم والله والقلب يتقطع من المرارة إن هناك في هذا الزمان في هذا العصر من يستمتع يستمتع بهدم الرموز ازاي يعني زي ما الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين تعرضوا لتلك الاشاعات فايضا ورثه الانبياء سيتعرضوا ايضا لاشاعات خد بالك وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فأهل العلم هم ورثة الأنبياء كذلك يتعرضوا قد يكون شيخ له ما شاء الله بذل روحه وحياته للدعوة 20 30 40 سنة وتيجي حتة جريدة صفراء تنشر خبر الشيوخ وحب النساء أو الشيوخ وحب المال أو الشيوخ وفتنة مش عارف إيه واخد بالك ويجيبوا صورة شيخ من الناس الأفاضل الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان والناس بتأخذ عنهم دينهم ويقال هذا الشيخ فعل أو, أو عمل أو سوى ويكون هذا الكلام كله افتراء على الشيخ وإذا بكل أسف أصحاب القلوب المريضة أول ما يشوف خبر زي كده يقول لك شفت آدي الشيخ اللي أنتم فاكرينه شيخ ويهدم دعوة 30 40 سنة بسبب خبر كاذب نزل في جريدة صفراء بنقول نتقي الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وعايز أقول لكل صحفي لكل صحفي لا يحترم قلمه ولكل صحفي ما بيتقيش ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي هتستفيده حتى لو كان الشيخ او لو كان انسان فاضل يعني الناس بتقتدي بيه وتتاسى بيه لو كان هذا الانسان لو كان اخطا هل الانسان دوت نشهر بيه ابدا طيب تعالوا نكمل الموضوع بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفاصل أخويا وحبيبي كنت بوجه رسالة لأي صحفي أو أي إعلامي بينشر خبر عن أي إنسان من أهل الفضل كاذبا كان أو حتى كان صحيحا عايز أقول لك أنت هتستفيد إيه من ان انت تقول فلان الفلاني عمل كذا انا مش هتكلم حتى عن الدعاء ده انا هتكلم حتى عن الفنانين لو ان فن فنان عمل شيء غلط انت هتستفيد ايه ان انت تنشر الخطأ ده ده انت كده بتبعد ما بينه وما بين التوبة الراجل ده لو عايز يتوب هيقول لك ما خلاص ما انا اتفضحت في كل مكان مش هقدر اتوب يا اخي افتح مجال التوبة بلاش تفضفضح الناس وبلاش يعني نهتك الستر اللي بين الناس وبلاش ان احنا نجيب سيرة الناس ونخوض في اعراض الناس يعني اللي بيته من ازاز ما يحدفش ناس بالطوب بالله عليك يعني بقول لكل صحفي وكل اعلامي اتقي ربنا وتذكر ان ربنا مطلع عليك وما تاخدش باعراض الناس ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره بالله عليك بلاش بلاش الأخبار المسمومة اللي زي كده لو كان في خبر يقربنا من ربنا انشره لو كان في خبر يحثنا على فضيلة أو على خلق معين أو على يعني خلق إيجابي أو حاجة يخدم بها ديننا أو بلدنا انشر وعلم الناس بدل ما تنشر فضيحة فلان الفلاني وفضيحة فلان الفلانية كل هذا الكلام الذي يهدم الأخلاق في المجتمعات هدما بكل أسف وربنا يعافينا ويعافيكم أنا عايز أقول حاجة صغيرة خالص إن بعض الصحابة لما وقع حتى أو يعني هو صحابي وصحابية لما وقعوا حتى في جريمة الزنا المجتمع ما شهرش بيهم بالعكس ده ده ده دعوا لهم واستغفروا لهم بعد موتهم ده ماعز بن مالك الأسلمي لما جاء للنبي واعترف له بأنه زنى والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني ماعز بن مالك اعترف على نفسه أربع مرات وأقام عليه الحد قال استغفروا لماعز بن مالك قالوا نستغفر الله لماعز بن مالك قال سلوا الله له التثبيت فقالوا نسأل الله عز وجل له التثبيت قال أما إنه قد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه وفي رواية لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم قد إيه كان يعني الموضوع بيستقبل من باب يعني إن ده بشر وأكيد هيخطئ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلما يخطئ نفتح له مجال التوبة ما نيأسوش من رحمة ربنا علشان يرجع ويتوب مرة تانية ومن مصلحتنا إن يبقى مواطن صالح حتى لو غلط غلطة نقومه ونقول له معلش قوم وكمل وإحنا عايزين نقول أهل الفضل حتى لو غلطوا غلطة فالغلطة دي يا جماعة الخير الخير تدوب في بحار حسناتهم ده احنا لما بنتكلم حتى عن العلاقة بين زوج وزوجته لما بقول ان زوج زعلان من زوجته زعلان منها في ايه والله اصلها يعني ما بتطبخش كويس اقول له طب واخلاقها لا ممتازه طب ونظافه البيت زي الفل طب وكذا زي الفل ما شاء الله اقول له يعني سبحان الله عندها تسع مميزات وعندها عيب واحد يعني العيب ده ما يدوبش في بحار المميزات والجمال اللي عندها ده كله يعني من باب الانصاف ان الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن أو لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر فكذلك الإنسان لو أخطأ خطأ فأكيد عنده خير كتير قدمه فإن كان قدم خير كتير فالخطأ اللي عمله دوت يدوب في بحار الخير عشان كده لازم نكون منصفين الإشاعات بتقضي على الإنصاف تماما فلان ما شاء الله رجل داعية ورجل خير أو فلان رجل من أهل الصلاح أو فلان رجل يعني له بذل وجهد في خدمة المجتمع وفي خدمة الدين وفجأة وقع في غلطة نمسك الغلطة وبالبنط العريض ونشهر بيه ونشنع بيه ونيأسه من حياته بل ممكن ان بعض الناس وقرأت اخبار زي كده في جرايد بعض الناس لما كانوا عايشين حياة هادئة ومستقرة وبينتجوا وبيخدموا دينهم ومجتمعاتهم لما تم التشهير بيهم انتحروا مات منتحرا من شدة ان المجتمع كله قام ضده لم يتحمل فقام وانتحر ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين فاحنا محتاجين ان احنا نقول لكل هؤلاء لحوم العلماء مسمومة ولحوم المسلمين ايضا مسمومة اياك اياك اياك ان تنشر الاشاعات عايز اقول حاجة هي ايه دوافع الاشاعات دوافع الاشاعات اول حاجة حب الظهور واحد عايز يقول اشاعة علشان يتقال فلان قال ان فلان الفلاني عمل كذا اه يا معقوله طب جاب الخبر ده منين طب هو متاكد يا طب قدر يعرفه ازاي عنده عايز حب الظهور الحاجه الثانيه الشماته انه عياذا بالله قلبه مليان حقد او حسد او غل لاحد الناس الافاضل الناجحين فهو شمتان فيه عايز يقع على اي حاجه غلطه يعملها علشان يقعد شهر فيه ويشمت فيه عياذا بالله الحاجه الثالثه الفضول ان المجتمع نفسه في حب الفضول هو عايز يعرف كل حاجة عن فلان الفلاني فما صدق سمع كلمة فضيحة فلان يا معقولة فضيحة فلان افتح خش على النت يلا يا خبر ابيض كل ده يطلع منه ويسيء الظن عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم اخر حاجة قطع اوقات المجالس يعني واحد قاعد في مجلس فبدأ الناس يتكلموا وكل واحد يذكر اشاعة معينة اتقالت عن سين من الناس فيقول لك معقولة يعني كله عمال بيتكلم وانا اللي قاعد ساكت فيبتدي يتجاوب معهم ويقول هو كمان اشاعة حتى لو كانت على سبيل الكذب طيب ميزان الإسلام في تقييم الإشاعة الإسلام قيمها إزاي قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين يا مؤمنين يلي أمنتم بالله يلي رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إيه فاسق آه بإيه بنبأ يعني هو قبل ما يقول النبأ هو فاسق حتى لو كان صادقا في النبأ اللي هيقوله هو كده كده فاسق سواء كان كاذبا أو صادقا هو فاسق لأنه بينشر أسرار المجتمع وبيهدم أسر وبيلوث سمعة ناس أشراف ربنا عافينا وعافيكم يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية مسلم أيضا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لأن أكيد يا أخويا وحبيبي إن من كتر الأخبار التي تتوافد عليك أكيد مش كل الأخبار ومش كل الكلام سليم فأكيد أنت هتنقل كلام سليم وصحيح وهتنقل كلام تاني فيه كذب عشان كده لو نقلت كل اللي بتسمعه أكيد لازم هتقع في الكذب كفى بالمرء إثما وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين ينقلون الإشاعات قال صلى الله عليه وسلم يعني بئس بئس مطية الرجل زعمه الحديث رواه أبو داود بسند صحيح بئس مطية الرجل زعمه يعني بئس المطية إن الإنسان كل شيء يقول ده بيقوله سمعت منين بيقولوا واخد بالك ده فلان عمل كذا وكذا انتوا ما دريتوش ده فلان حصل منه حصل وحصل مين اللي قال لك بيقولوا والله سمعت الناس بيقولوا كلمة بيقولوا بئس مطية الرجل زعموا أو بيقولوا زي ما قلت لك اللي هي إيه اللي هي وكالة أنباء إيه حدثا أو أخبرني واخد بالك آه طب يعني ماذا يجب على ناقل الإشاعة واحد جات له إشاعة جات له إشاعة وهو لسه هيبتدي ينقلها بنصيب شوية حاجات أول حاجة اتقي ربنا واعلم أن ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أول حاجة اتقي ربنا وبلاش تقول الكلام ده وبلاش تردد الكلام اللي انت سمعته رقم اتنين احسن الظن بأخيك قالوا لك ده فلان الفلاني شفناه بيعمل كذا اتقي ربنا قول أكيد, م... أكيد مش هو أكيد واحد تاني أكيد انتوا فهمتوا غلط أكيد شفتوا حاجة غلط لا لا لا لا لا مش هو ده مش ممكن يعمل كده سبحان الله حسن الظن بأخيك تالت حاجة استشارة أهل العلم سمعت إشاعة روح للعلماء وقول لهم يا جماعة أنا سمعت عن العالم الفلاني أو الشخص الفلاني كلمة كذا وكذا قالوا إنه عمل كذا أعمل إيه يا جماعة والله أهل العلم هيدلوك لا يا أخي اوعى تتحدث وروح للراجل اقعد معاه اتكلم معاه قول له أخي العزيز أو يا عالمي أو يا شيخ الفاضل سمعت كذا وكذا فالله يبارك فيك يا ريت ترد على الإشاعة دي عشان الناس ما تتفتنش في دينها ربنا يجازيك عنا كل خير وهكذا استشارة أهل العلم اللي بعد كده الأربعة إن أنت اوعى حتى لو نقلت الكلام ده لعالم تاني علشان تعرف رأيه اوعى تزود كلمة من عندك اوعى يتقال ان فلان الفلاني آه بيقول ان هو سرق 300 الف دينار او دولار فتروح تقول ايه ده ده بيقولوا انه سرق آه مليون ونص وده غير سبيكتين ذهب واخد بالك اوعى تزود في الكلام لان كل ده يحمل عليك على وجه الكذب آخر حاجة ألا يتحدث بما سمع أنت سمعت إشاعة طلعت عن فلان الفلاني بلاش واسكت خالص وإذا رحت لحد من أهل العلم قول له نصيحتك إيه أعمل إيه عشان أقتل الإشاعة ديت في مهدها طيب والمسلم بقى لما بيسمع إشاعة يعمل إيه قال لك أول حاجة انظر في حال الناقل اللي جاي لك بالإشاعة ديت لو كان إنسان فاسق اوعى تسمع كلامه ولو كان إنسان عدل فعلا إنسان فاضل من خيرة الناس خد الكلام ولكن لابد أن تتثبت تاني حاجة ان انت تذكره بالله قول له بالله عليك افتكر ان ربنا وتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب العتيد المولى عز وجل مطلع عليك وانت كده كده اي حاجه هتقولها هتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى فلو كنت بتوصل لخبر كاذب اتقي ربنا ده رقم اتنين ان انت تنصحه رقم ثلاثة اوعى تبادر بالتصديق لا تثبت وتأكد من الإشاعة دي وإن الكلام ده سليم وبعد كده روح لأهل العلم واطلب منهم نصيحة رقم أربعة إذا كانت الإشاعة عن شخص موسوم بالخير فاتقي ربنا وكف لسانك عنه خصوصا إذا كان من أهل العلم الذين يبلغون عن الله ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب اللي منقوله له بقى الإشاعة يعمل إيه؟ أول حاجة إما أن يكون الرجل الذي نقلت الإشاعة في حقه معلوما فإن كان من أهل الخير من العلماء فكف لسانك واستغفر له واقطع الإشاعة بل دافع عنه من ذب عن عرض أخيه ذب النار عن وجهه يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية لو كان إنسان غير موسوم بالخير إنسان مشهور بالشر أو غير ذلك فلو نقلت هذا الكلام من باب تحذير المسلمين فلك ذلك ولكن بقدره ولا تزيد كلمة واحدة من عندك يعني يا جماعة ربنا يبارك فيكم أبوس إيديكم عليكم محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نحذر من نشر الاشاعات بين الناس ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون بالله عليكم بلاش الاشاعات بلاش نجري ورا الاشاعات بلاش نجري ورا النت ونسمع الكلام اللي بيتقال على النت بلاش نصدق اي كلمه اتقالت في واحد من الافاضل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته